بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين آم، ناخد واحده لماذا كمان نفتح بقى متى متى 26 47 وفيما هو يتكلم إذا يهوذا واحد من الاثني عشر قد جاء ومعه جمع كثير بسيوف وعصي من عند رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب والذي أسلموا اللي هو يهوذا أعطاهم علامة قائلا الذي أقبله هو هو امسكوه فللوقت تقدم إلى يسوع وقال السلام يا سيدي وقبله فقال له يسوع يا صاحب ها لماذا جئت يا صاحب لماذا جئت حينئذ تقدموا وألقوا الأيادي على يسوع وأمسكوه وهكذا المسيح لو المجد بيستنى كل واحد يجيله إنما تصوروا المرة دي لما جاله يهوذا قال له يا صاحب لماذا جئت لماذا جئت يعني يا ريتك ما جئت هنا لماذا فيها عتاب إنما بعدها بساعات حصل الموقف ده فقال له يا صاحب ويا صاحب دي كانت في اللغة اليهودية يعني يا صديقي بالرغم من كل اللي بيعمله لماذا جئت يعني يا ريتك ما جئت أو تفهم كأنه أنت جاي ليه جاي ليه ده جاي وبيحضن المسيح وبيبوسه إنما كل ده مؤامرة وكل ده عشان يديهم العلامة اللي يمسكوا بيها تصوروا واحد يجي لربنا وبيخون ربنا هي كده وهو ده الموضوع اللي هنحكي فيه مع بعض شوية احنا بنيجي لربنا ليه يا صاحب لماذا جئت كلنا بنيجي لربنا في الصلاة بنيجي لربنا في الكنيسة لكن يمكن المسيح بيسأل السؤال ده بشكل صريح انت جاي ليه بعد الشر علينا كلنا ما فيناش حد وصل ليهوذا ده بعد الشر انه جاي يخون المسيح يعني انما ناس كتيرة جت للمسيح وفي منهم ناس استفادت وفي ناس لا بالرغم ان هو هو بس مش كل الناس استفادت لان مش كل واحد جه للمسيح كان جاي بجرد كويس ومش كل واحد جه للمسيح كان عنده استعداد يستفيد من المسيح فعشان كده السؤال ده يفضل دايما يرن في ودنا يا صاحب لماذا جئت وانت داخل الكنيسة مفيش مانع انك تسمع السؤال ده وانت على باب الكنيسة انت جاي ليه جاي عشان ده يوم عيد ولا جاي عشان ضميرك يرتاح ولا جاي عشان متعود تيجي ولا جاي عشان تدعي على حد ولا جاي عشان ايه يا صاحب لماذا جئت ولا جاي لأنك مشتاق لربنا وجاي جاي يمكن عشان نفسك في الغفران ولا جاي عشان تصلي من أجل إنسان ولا جاي عشان في ضيقة كل ده حلو الجزء الأخير ده كويس تعالوا نشوف ناس جات للمسيح آه، ما استفادوش وناس جم للمسيح استفادوا آه، ندخل على متى عشرين مثلا عشرين عشرين حينئذ تقدمت إليه أم ابني زبدي ابني زبدي اللي هم يوحنا ويعقوب اتنين من اللي يعني المقربين جدا يعقوب ويوحنا وبطرس دول أقرب ثلاثة من التلاميذ فقبل ما يدخل على أورشليم الكلام ده قبل حد الزعف على طول وكانوا حاسين بقى ان هم ايه داخلين على الموكب يعني وهم حسب تفكيرهم البسيط ما كانوش فاهمين لسه الروحيات متصورين المسيح داخل هيعمل ثورة وهم هيبقوا وزراء هيملك بقى لأن وراه شعبية بالألافات دلوقتي فهو المرشح الأول أنه يطرد الرومان ويقوم بثورة وينظف الهيكل ويملك ويملكوا معاه فجت حركات بقى الأمهات أم ابني زبدي مع ابنيها جايبة الولدين وراها وسجدت وطلبت منه شيئا يبدو أن كلمة طلبت منه شيئا يعني جاية توشوشه لأنه إيه طلبت منه شيئا طب ما تقول على طول فيبدو أن المسيح مرضاش توشوشه فيعني زي ما تقولوا على صوته أو اتكلم فقال لها ماذا تريدين طب ما هي جاية هتقول لك هو يا رب لا بس هو كونه قال لها كده يعني قولي بصوت عالي انت جاي توشوشيني ليه فقال لها ماذا تريدين فقالت قل أن يجلس ابناي هذان واحد عن يمينك والآخر عن يسارك في ملكوتك يعني إيه عينهم بقى واحد رئيس وزراء واحد رئيس مجلس شعب أي حاجة يعني فأجاب يسوع وقال لستما تعلمان ما تطلبان أنتم مش عارفين بتطلبوا إيه أتستطيعان أن تشربا الكأس التي أشربها أنا وأن تصطبغ بالصبغة التي أصطبغ بها أنا قال له نستطيع فقال لهما أما كأسي فتشربانه وبالصبغة التي أصطبغ بها أنا تصطبغان أما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلا للذين أعد لهم من أبي فلما سمع العشرة بقية الاثناشر اغتاظوا من أجل الأخوين في الأول لسه ما كانوش يعني يحبوا بعض كفاية فدعاهم يسوع وقال أنتم تعلمون أن رؤساء الأمم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم فلا يكون هكذا فيكم بل من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما ومن أراد أن يكون فيكم أولا فليكن لكم عبدا كما أن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين الست دي جاية يا صاحب لماذا جئت هي جاية لها طلب إنما طلبها يعني مادي هي طالبة مركز لولادها حسب تصورها لسه مش فاهمة المسيح جاي يتصلب وجاي يملك ملك روحي هي متصورة انه هيبقى ملك اليهود هم في نظرهم كده هيزفوه بعدها بساعات يقولوا مبارك الآتي باسم الرب مباركة مملكة أبونا داود وصلنا في الأعالي وصلنا يا ابن داود يعني مظاهرة ثورة ضخمة يقولوا يعني وصلت حوالي نص مليون نسمة يوميا حاجة ضخمة جدا يعني كان فعلا لو عاوز يعمل ثورة ما حدش كان يقدر يقف قصاده إنما المسيح مش جاي عشان كده فهي جاية وليها طلب والمسيح لو المجد حب ان الطلب يبان كده بصوت عالي عشان مفيش داعي للوشواش لان هي فيها حته غلط كده انها عاوزه تميز ولادها عن غيرهم فلما طلبت المراكز يمين وشمال كانت اجابته جميله قوي ممكن تريحنا في حاجات كتيره قوي لانه قال للولاد كمان يبدو ان هم برضه يعني خدوا مامتهم تشفع يعني فقال لهم قال لهما لستما تعلمان ما تطلبان انت مش عارف بتطلب ايه ساعات الواحد يكون كده بيطلب حاجة هو مش عارف بيطلب ايه يمكن اللي بتطلبه ده مش مصلحة عارفين مين اللي هيبقى على يمين المسيح وشماله في ملكه بعدها باسبوع اللص اليمين واللص الشمال ما هو هيملك امتى ايه ايه لحظة ملكه الرب ملك على خشبه المسيح هيملك فعليا على الصليب هيبقى اللي على يمينه وعلى شماله اللص اليمين واللص الشمال قال لها انت لو عارفة بتطلبي ايه كنت تجري كنتش تكملي الطلب انما انت مش فاهمة بتطلبي ايه انت فاكرة ان الملك ملك جسدي وعز ومركز الموضوع غير كده وبعدين قال لها عشان ما يكرفهاش قال لها قال لهم بقى أتستطيعان أن تشرب الكأس التي أشربها برضه هو مخهم راح لإيه يعني تقدروا تقعدوا قعدة كده الوزراء والملوك وبتاع تشربوا بقى قالوا له طبعا احنا بتوع كده يعني انت مستقل بينا صيادين اه بس ننفع يعني وقت اللزوم نعرف نحط رجل على رجل قال لهم طيب ماشي هما مش فاهمين بيتكلم في ايه وأن تصطبغ بالصبغة التي أصطبغ بها أنا هو يقصد الدم المسيح هيبقى كله دم وقت وقت صليبه قالوا له طبعا هم فاكرين العز والأبهة قال لهم طب يعني ما معناه اللي انتوا قلتوها ينطبق عليكم الكاس اللي أشربها هتشربوها والصبغة اللي بصطبغ بيها هتصطبغوا بيها بدل انتوا عاوزين كده يعقوب كان أول واحد يروح السماء يعقوب بن زبدي ده أول رسول يستشهد بحد السيف في في أعمال 12 هيرودس قتله أول واحد ويوحنا آخر رسول اتعذب كتير قوي بس ربنا حفظه وما استبزه- ما استشهدش إنما الاتنين انطبق عليهم شربوا من الكاس واصطبغوا بالصبغة يعني كاس آلام المسيح شربوها تمام تعذبوا كتير قوي وإن كان على الدم ياما نزل منهم دم فهم انطبق عليهم الطلب لكن هم بيتكلموا في وادي وهو بيتكلم في وادي ساعات يحصل كده نيجي لربنا نكون احنا مشغولين بحاجة وهو مشغول بحاجة تانية احنا مشكلة مادية او جسدية او مركز او وعمالين نزن ونلح وهو عاوز لنا حاجة تاني اهم عاوز يدخلنا السماء عاوز يخلينا نخدم عاوزنا نتوب عاوزنا حاجات تانية احنا مش مركزين فيها ويبقى الواحد بيلح في حاجة والمسيح له المجد عاوز منك يركز في حاجة تاني حصل بقى ساعتها وبعدين قال لها ايه قال لهم أما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطي إلا للذين أعد لهم من أبي يعني ايه معناها مش وقته المناصب مش هنا في السماء بتتحضر طبعا دول هيقعدوا عن يمينه على طول دول أقرب ناس ال 12 رسول دول أعمدة الكنيسة طبعا دول في الملكوت عن يمين المسيح إلى الأبد إنما عاوز يقول لها بلاش يبصوا على الأرض خليهم يبصوا على الإعداد المستقبل على المراكز اللي في السماء دول ليهم مراكز كبيرة أوي في السماء حصل بقى إن بقية العشرة اتغاظوا معنى كده هما بيفكروا بنفس الطريقة بدل اتغاظوا هما كمان صعب عليهم إنه اشمعنى دول يسبقوهم ما احنا 12 مع بعض من ثلاث سنين ونص اشمعنى دول يعني اللي يطلبوا الطلب ده فالمسيح له المجد قال لهم قاعدة مهمة قال لهم في الدنيا الكبير يسود رؤساء العالم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم أما أنتم فلا يكون فيكم هكذا النظام ده مش عندنا خالص النظام ده مش عندنا انتوا بقيتوا بتوضبوا بت- بتبصوا على الرياسة والسلطة والمركز ما ينفعش معانا الكلام ده اللي عاوز يبقى في الأول يبقى آخر واحد واللي عاوز يبقى عظيم يخ- يخدم الكل زي ما المسيح له المجد ما جاش الدنيا يخدم ولكن جه يخدم نرجع إلى السؤال يا صاحب لماذا جئت إذا كنت بتدور على مركز زي ولاد زبدي إيه رأيك تدور على مركز في السماء أنبا أنطونيوس كان راجل إقطاعي يعني أبوه مات وهو حوالي خ- 20 سنة وأقل وسايب له فدادين يقولوا من بني سويف للفيوم يعني مساحة ضخمة جدا من الفدادين آه، يعني بلغة النهاردة ملياردير يعني حاجة ضخمة جدا يعني عشرات الآلاف من الفدادين إنما أنبا أنطونيوس لو كان مات من غير ما يمشي بسكته محدش فينا كان سمع بيه هو راجل غني ومات عاش غني في الدنيا ومركز اه بس مات لما باع واشترى الملكوت النهارده العالم كله يسمع عن أنبا أنطونيوس في كنايس في كل العالم سانت أنتوني ده مشهور في العالم كله مع إنه فلاح مصري راجل صعيدي مصري إنما أنبا أنطونيوس علم العالم كله الرهبنة لأنه دور على مركز بكرة مش مركز النهاردة مركز النهاردة ده كلام فاضي فيا صاحب لماذا جئت انت بتدور على مركز النهاردة ممكن تاخده انما في الاخر هتبقى ايه سوري يعني في التعبير نعي كبير في الجورنال اخرها كده ايه يعني المركز اللي انت خدته يعني اقصاها ايه يعني في الاخر ايه انما لو انت اشتريت مركز في السماء او انشغلت بالطلب ده او جيت تطلب الطلب ده من المسيح هيفرح في نفس الوقت عشان تجد نعمة في عينين المسيح وانت جاي بلاش تبقى أول الكل خليك آخر الكل يبقى من الحاجات اللي تعلمها وإن- وانت احنا جايين لربنا قدم الناس على نفسك يعلمون بعض الآباء بدل ما تصلي لنفسك صلي للناس كلها قبل نفسك دي تعجب ربنا قوي وتشد ليك ويستجيب لك طلبتك فخليك ناصح إنما لما تقعد تطلب لنفسك لنفسك لنفسك يقول لك بص ده نظام الدنيا الأول والكبير والعظيم والمتسلط مش عندنا الكلام ده اللي عاوز يبقى في الأول يبقى في الآخر فالإنسان الروحاني يقعد يطلب من أجل كل الناس المحتاجة وفي الآخر يقول له يا رب وأنا كمان افتكر نفسه في الآخر يمكن يخليه أول الكل يبقى الست دي ما خدتش اللي هي عاوزاه جات اه انما ما خدتش اللي هي عاوزاه حسب خيالها تعالوا نشوف حد تاني جه للمسيح وبرضه ما خدش كتير متى 16 يا صاحب لماذا جئت متى 16 في الأول خالص أول الإصحاح وجاء إليه الفريسيون والصدقيون ليجربوه فسألوه أن يريهم آية من السماء دول جايين اه بس دول عاوزين يتفرجوا على معجزة في ناس بتيجي لربنا عاوزة تتفرج على معجزة بس وبتيجي عاوزة بصراحة يعني مش تتفرج بس هي شك وعاوزة تختبر كده المسيح ده بجد ولا مش بجد الكلام بتاعنا ده صحيح ولا لا مش مقتنعين فأجاب وقال لهم إذا كان المساء قلتم صح لأن السماء محمرة محمرة يعني يعني فيها حمرة كده خفيفة بتقول الجو صافي وفي الصباح اليوم شتاء لأن السماء محمرة بعبوسة مغيمة فتقول النهاردة هيطلع شتاء يعني الناس نصحة تقدر تقرأ تقول الجو كويس أو الجو وحش يا مراؤون تعرفون أن تميزوا وجه السماء وأما علامات الأزمنة فلا تستطيعون يعني فالحين تقولوا هيطلع شتاء وهيطلع صيف وادي ربنا وصيكم بيكلمكم والزمن جه ملء الزمان جه المسيح لو المجد جه على الأرض وبيكلمكم وانتم مش مميزين جيل شرير فاسق يلتمس آية ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي ثم تركهم ومضى الله طب بعمل لهم آية يعني ده أنت المعجزات بلا عدد ده يوحنا قال في آخر إنجيله لو اتكتبت المعجزات اللي عملها المسيح كلها لا أظن أن العالم نفسه يسعى الكتب المكتوبة ده واحد كان لازق للمسيح ثلاث سنين ونص فهو عارف بيقول ايه معنى كده في عشرات ومئات من المعجزات يمكن كل يوم في ثلاث سنين ونص في معجزات بالكوم كده انما المرة دي جايين يطلبوا معجزة قال لهم لا ما تستهلوش جيل شرير وفاسق يطلب آية ولا تعطى له آية كفاية آية يونان ايه آية يونان هما يمكن ما فهموهاش آية يونان هي ايه ان يونان دخل بطن الحوت وطلع دي معجزة ان واحد يموت ويحيا بعد ثلاث ايام فقال لهم الناس دي مش محتاجة معجزات لو شافوا معجزات مش هتفيدهم هم محتاجين واحد يموت ويصحى عشانهم طبعا هو كان يقصد نفسه ان هو عارف احتياج الناس الناس عايزة تتفرج على معجزة انما في حاجة اخطر من المعجزة في ناس شافت معجزات وما وضعت وما مسكتش في ربنا انما اهم معجزة ان تؤمن بالمسيح اللي قام من الموت عشان يدينا قيامة الاموات إن أهم معجزة هي معجزة التوبة إن الواحد فينا يقوم من موت الخطية يقوم من حالة الفساد اللي في الدنيا يموت ويقوم هي دي المعجزة وهي دي اللي المسيح جه عشانها إنما الشفاء ده على الماشي مرة جم تلاميذ أنبا بخوميس كان أنبا بخوميس ده راجل متواضع أو القديس أنبا بخوميس ورهبان بقى إيه نساك وصوامين وصلوات وسنين في الرهبنة قالوا لابونا بقى عاوزين نعمل معجزات من الآخر بقى يعني مش معقول نكون كل ده في البرية وصلاة وصوم وما نعملش معجزات قال لهم خلاص هقول لكم تعملوا معجزات ازاي فتعادلوا كلهم بقى يركزوا قال لهم عاوزين تفتحوا عينين أعمى علموا واحد يقرأ الإنجيل عاوزين تقومه مشلول علمه واحد يعمل خير عاوزين تشفوا واحد أخرس علموه يصلي ويسبح عاوزين تقيموا ميت رجعوا واحد لربنا قال لهم هي دي المعجزات أما المعجزات اللي على مزاجكم فلا تنشغلوا بها أبدا فهمتوا المعنى ده راجل روحاني عظيم إنما قال لهم ما تنشغلوش بصنع المعجزات إيه يعني واحد خف ما هيموت تاني حتى اللي قاموا من الموت ما رجعوا ماتوا تاني القضية الأخطر هيروحوا السماء ولا مش هيروحوا هي دي المعجزة المهم عشان كده المسيح بيقول لا يعطى هذا الجيل الشرير آية لأنه مش هينفعهم لو شافوا واحد بيصحى مش هي دي اللي هتقومهم مش هي دي اللي هتصلح حالهم كتير من اللي شافوا معجزات المسيح صرخوا اصلبوا اصلبوا خانوا المسيح وقعدوا يهتفوا ويقولوا دموا علينا وعلى أولادنا طب مش ده اللي شاف أولادكم وده اللي قومهم إنما وقت الجد كلهم خانوه فلا يعطى هذا الجيل آية إذا في ناس بتيجي للمسيح ما بتكسبش ما بتاخدش ليه؟ إما لأنهم جايين بدون إيمان أو بشك شديد أو جايين بيجربوه أو عاوزين يتفرجوا شو يعني فرجونا على معجزة لا اللي جاي عاوز يتفرج على معجزة مش هيستفيد ومش هيشوف معجزة لأن ربنا ما بيعملش المعجزات للعرض ربنا لما كان يعمل معجزة كان بيعملها لأنه بيحب الشخص اللي قصاده وشايفه متألم ومحتاج إنما ما عملش ولا معجزة أبدا للعرض فقط كانش فيه الحكاية دي أبدا نشوف ناس تانية جم للمسيح وما استفادوش يوحنا بقى ستة ستة أربعة وعشرين فلما رأى الجمع أن يسوع ليس هو هناك ولا تلاميذه في حتة يعني معينة دخلهم أيضا السفن وجاءوا إلى كفر نحوم يطلبون يسوع يبقى الناس عمالة تركب المراكب وبتدور عليه في بحيرة اسمها بحيرة طبرية حواليها قرى كده فبيدوروا المسيح في أنهي قرية فالناس تركب القوارب وتقعد تلف بتدور عليه في كل حتة وأعداد كبيرة قوي في الوقت ده ولما وجدوه في عبر البحر لقوه في سفينة في نص البحر أو يعني قرب يركب في حتة يعني قالوا له يا معلم متى صرت هنا احنا بندور عليك من بدري جيت هنا امتى أجابهم يسوع وقال طبعا دول بيدوروا عليه في كل حتة يا صاحب لماذا جئت ناس متحمسة وعاوزة المسيح بأي طريقة طب ده شكلهم ناس كويسين الحق الحق أقول لكم أنتم تطلبوني ليس لأنكم رأيتم آيات بل لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم طبعا المسيح فاحص القلوب قال لهم هقول لكم الحقيقة انتوا بتلفوا ورايا مش حتى عشان شفتوا معجزات كان قبلها الليلة اللي قبلها على طول معجزة الخمس خبزات والسمكتين أكل فيها خمس تلاف راجل غير الستات والعيال وأكلوا أكل حلوة وببلاش فطبعا تاني يوم بقت الالافات دي بتدور على المسيح فقال لهم انتوا بتدوروا على ايه عشان كلتوا وشبعتوا اذا في ناس بتدور على المسيح له المجد عاوزه تاكل وتشبع زي مثلا يجي فقير الكنيسه كل اللي عاوزه من الكنيسه فلوس يا ابني الكنيسه دي مش مكان للفلوس الكنيسه دي هي المركب اللي هتوصلك السما هي معمول عشان كده انما هو لا انا مش عاوز غير بطانيه عاوز فلوس فقال لهم انتم بتجروا ورايا لانكم اكلتم من الخبز فشبعتم اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن الإنسان يبقى في ناس تاني جت للمسيح ما كسبتش ليه في الآخر على فكرة في آخر الإصحاح يقول رجع كثيرون إلى الوراء يبقى جم وبيلفوا وراه ومشغولين عليه إنما في الآخر رجع كثيرون إلى الوراء ما عجبهمش ليه لأن المسيح لو المجد بقية الإصحاح عمال يتكلم عن إيه خبز الحياة نزل من السماء اللي ياكله يعيش للأبد أنا هو خبز الحياة من يأكلني يحيا فيا من يأكل جسد يشرب دمي أقيمه في اليوم الأخير قالوا له لا مش عاوزين من النوع ده احنا جايين ناكل عيش وسمك عندك عيش وسمك نيجي ما عندكش احنا كل واحد يروح بيته ورجع كثيرون للوراء فبتتكلم في أبدية وبتتكلم في تناول وتك... احنا ما مش يعني المواضيع دي ما تشغلناش احنا خلينا ناكل ونشرب زي امبارح رجع ناس كتير قوي فحتى المسيح في آخر الأصحاح بيقول للتلاميذ بقى اللي فاضلين شوية صغيرين عاوزين تمشوا انتوا كمان قالوا له نمشي ازاي ده انت اللي بتقول كلام الحياة الأبدية احنا بتوع الحياة الأبدية احنا اللي بندور على السماء احنا هنفضل معاك لانك انت بتكلمنا عن الأبدية بتقول لنا السكة ازاي يبقى اللي يجي للمسيح له المجد عاوز الدنيا بس مش هيكسب وهيخزن وهيتكبس كتير أم ابني زبدي اتكبست والجماعة دول ما خدوش حاجة كبسوا مع انهم قبل كده جربوا وشافوا عيش وسمك انما طول ما هم عاوزين المسيح بس عشان كده هيتك- هيتكبسوا كتير والجماعة اللي جايين طالبين آية يتفرجوا عليها منظر برضو اتكبسوا وما خدوش حاجة متى 19 16 وإذا واحد تقدم وقال له أيها المعلم الصالح أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية بس فل ده ده داخل في الس- مظبوط كده داخل مظبوط أعمل إيه أروح السماء تمام هو ده اللي بيعجب المسيح كويس ده ماشي كويس فقال له لماذا تدعوني صالحا ليس أحد صالح إلا واحد وهو الله طبعا هو يقصد إيه بدل بتقول عليه صالح وإن ما فيش حد صالح غير الله ها فهمتها ولا لسه ما هو لازم يؤمن إن المسيح ربنا عشان يمشي في يدخل الأبدية ولكن إن أردت أن تدخل الحياة احفظ الوصايا وبيقول له أعمل إيه عشان أدخل الحياة الأبدية قال له كويس أول درس اربط كده بين كوني صالح وبين الله صالح وحده ها عشان توصل عشان كده احنا لما نيجي نتكلم عن المسيح من إثباتات ألوهيته أنه لم يفعل خطية أبدا أنه صالح وليس صالح أحد إلا الله النقطة الثانية اعمل الوصايا ده راجل يهودي حافظ قال له أية وصايا قال له لا تقتل لا تزني لا تسرق لا تشهد بالزور اكرم أباك وأمك حب قريبك كنفسك قال له الشاب هذه كلها حفظتها منذ حداثتي قال له حافظها صم وصايا العشر فماذا يعوزني بعد فاضل ايه تاني ماشي كويس أوي قال له يسوع إن أردت أن تكون كاملا اذهب وبع أملاكك واعط الفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعال اتبعني فلما سمع الشاب الكلمة مضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثير ده أحسن من كل اللي فات ده جاي عاوز الأبدية وقرب يؤمن بالمسيح كإله وحافظ الوصايا إنما جه عند طلب وما قدرش قال له بص انت فلوسك معطلك تحبها زيادة مشغول بيها زيادة بيع أملاكك مش لازم بالمعنى الحرفي على فكرة يعني طلعهم من دماغك وامشي ورايا كده تبقى ماشي تمام هنا بقى اكتئب وحزن ليه لأن الطلب ده مش قادر عليه أو مش مش موافق عليه مش موافق على ده إذا اللي جاي لو ربنا قال له حاجة مرضيش أو ما وافقش برضه هيرجع مكبوس أو هيرجع خسران أو هيرجع ما خدش حاجة إنما ده ماشي كويس قاطع ش- خطوات حلوة لكن ما كملش المشوار للآخر لأنه كان ذا أموال كثيرة عشان كده يعني تحصر المسيح له المجد عليه وقال يا خسارة خسارة صعب دخول الأغنياء السماء قالوا له ده يبقى ما فيش حد يدخل قال لهم لا ربنا يقدر غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله فده واحد تاني من العينات اللي بالرغم من حماسه وعارف المسيح ياخد منه ايه انما ما كسبش للاخر ناخد بقى حد من اللي كسب متى 9 18 وفيما هو يكلمهم بهذا إذا رئيس قد جاء فسجد له قائلا إن ابنتي الآن ماتت لكن تعال وضع يدك عليها فتحيا ده بقى راجل عارف ياخده ايه من المسيح لا عاوز أكل وشرب ولا عاوز مراكز إنما عارف إن المسيح عنده حل لكل المشاكل المستعصية لوقا ومرقس حكوا القصة دي بالتفصيل إن هو لما جه في الأول ما كانتش البنت ماتت إنما كانت على آخر نسمة قال لهم هي على آخر نسمة وهو المسيح رايح في السكة قالوا له ده ماتت فقال له ما يهمكش ما ده الجيت خلاص فقام يسوع وتبعه هو وتلاميذه فده راجل جاي عنده مصيبة بنته بتموت فعاوز المسيح يجي ينقذها بأي طريقة ده طلب في محله وإذا امرأة نازفة الدم منذ اثنتي عشر سنة جاءت من ورائه ومسته بثوبه لأنها قالت في نفسها إن مسست ثوبه فقد شفيت الست دي ليها ظروف خاصة إن عندها نزيف نسا وطبعا ده عملية متعبة جدا نفسيا وجسديا ودينيا بالنسبة لليهود تعتبر نجاسة فبتزود مشكلتها النفسية وإحساسها واجتماعيا في الظروف القديمة والضيقة دي مشكلة كبيرة 12 سنة نزيف دي عملية صعبة أوي نفسيا قاسية جدا ومش هتقدر تيجي للمسيح تقول له زي أي حد أنا عيانة وهتحكي مش هتقدر تحكي ممنوع عليها إنها تتكلم ولا تتعامل مع حد في الظروف دي يعني نزفة الدم في العرف اليهودي لو لمست حاجة يتنجس فلو لمست بني آدم تنجسه فادخلها وسط الزحمة ممنوع إنما المسيح حواليه زحمة على طول لما مرقس ولوقا حكوا القصة دي بالتفصيل قالوا كانت الجموع زحمة جدا ساعتها وهو رايح مع الراجل اللي قلبه مفطور على بنته إنما دي جت زرقت وسط الناس وجت في بالها فكرة عجيبة هي جاية للمسيح بس لا هتقدر تكلمه ولا هتقدر تصارحه ولا هتقدر تحكي ولا تشكي هي مش هتقدر على ده كله بس عاوزة حاجة فقالت أنا هلمس وأجري ولو لمست توبه هخف ففضلت تزرق كده لغاية لما مست وجريت فالتفت يسوع وأبصر هنا بقى أنا برضو حبيت أقول لكم متى يعني في حاجات إنما لوقا ومرقس لما بقول لكم حكوها بالتفصيل في الأول حصل الآتي يسوع وقف طبعا كل الألفات وقفت وقال مين لمسني فبطرس اتغاظ قال له يعني ايه مين لمسك الجمع يزحمك وتقول من لمسني قال له أنا أعلم أن قوة خرجت مني شوفوا التعبير كأنها خرجت بدون إذنه كأنها خدت اللي هي عاوزاه من غير حتى ما تستأذن بسبب إيمانها قال له في قوة طلعت لوحدها طبعا المسيح عارف وفضل يقول من لمسني مش راضي يتحرك طبعا يايروس ساعتها كان هيطق لأنه حاسس انه ايه اللي بيحصل ده البنت بتموت ومش وقته الكلام ده انما المسيح مصر يعرف وواقف مكانه محله كده فلما خافت حست انه عارف طبعا جاءت مرتعبة ومرتعدة وسجدت وحكت حكت كل حاجة ساعتها قال لها الجملة دي فقال ثقي يا ابنة إيمانك قد شفاك وشفيت المرأة من تلك الساعة دي جت لا عارفة تحكي ولا تشكي ونفسيتها تعبانة جدا وكل الذل جواها إنما عندها إيمان خلي بالكم يبقى هنا بقى أول شرط يا صاحب لماذا جئت جيت عاوز إيه وجيت شكلك إيه عاوز شفاء ماشي حقك روحي أو جسدي ماشي لكن عندك إيه عندك إيمان ولا ما عندكش وتخطيت العقل والمنطق والحدود خلي بالكوا أصعب ما في الموقف ده إنه ما حصلش قبل كده ولا مرة معجزة بالطريقة دي المسيح عمل معجزات كتير أشكال وأنوان إنما المرة دي هي بدعت طريقة جديدة ودي أصعب ما في الموضوع إن واحد بإيمانه يتخطى الحدود والمنطق ويطلب حاجة عمرها ما حصلت وتحصل ولما جاء يسوع إلى بيت الرئيس ونظر المزمرين والجمع يضجون كانت بقى نوح وصويت وبتاع قال لهم تنحوا إن الصبية لم تمت ولكنها نائمة فضحكوا عليه استهزأوا بيه طبعا لما بيقول على البنت نايمة هم متأكدين إنها ماتت فكل دول ما يستهلوش يشوفوا المعجزة عشان ما عندهمش إيمان ولما أخرج الجمع دخل وأمسك بيدها فقامت الصبية فخرج ذلك الخبر إلى تلك الأرض كلها أدي اتنين جم كل واحد معاه مصيبة معاه مشكلة صعبة الاتنين جايين بإيمان وبإصرار وبإلحاح فخدوا اللي عاوزينه برضو احنا بنحب نفهمها بالطريقة الروحية أهم من الشفاء الجسدي الشفاء الروحي في نزف دم في حياة كل واحد نزيف أعصاب ونزيف فلوس ونسي... ون... يعني في مشاكل كبيرة بقالها 12 سنة وبقالها في حاجات عاوزة تتعالج عاوزة معجزة ربنا يقدر يعمل المعجزة بس تعالى بهذا ال... الإيمان والإلحاح تاخد اللي انت عاوزه ولو نفسك ماتت يعني ما عادش فيك حاجة سوي يعني حاجة عدلة وبقت نفسك كده زي اللي ماتت يعني ربنا ممكن يقومها برضه مهما كانت الحالة صعبة بس عاوزة واحد يجي لربنا طالب شفاء نشوف حالة تاني خدت اللي هي عاوزاه متى 15 21 يا صاحب لماذا جئت نشوف ثم خرج يسوع من هناك وانصرف إلى نواحي سور وصيدا المنطقة دي ما كانش فيها يهود كتير كان فيها ناس من القبائل الفلسطينية أو الكنعانية اللي عايشة في المنطقة فإذا امرأة كنعانية دي بقى مش يهودية خارجة من تلك التخوم صرخت إليه قائلة ارحمني يا سيد يا ابن داود ابنتي مجنونة جدا فلم يجبها بكلمة خلي بالكم مسيح له المجد سوري المرة دي ما عبرهاش ما نط... ما... ما... ما... لم يجبها بكلمة ولا حتى قال لها امشي لأن هم في ذهن اليهود ممنوع يتكلموا مع الكنعانيين خالص يحتقروهم فالمسيح تصرف كأنه يهودي عادي هو مش كده خالص في قلبه إنما قدام تلاميذه اتصرف بالطريقة اللي ترضيهم في الأول فتقدم تلاميذه وطلبوا إليه زهقوا من الزن هي ماشية وراه عاملة له زفة ارحمني يا سيد يا ابن داود مش راضي تسيبه وهو مش بيبص ورا فالتلاميذ زهقوا اصرفها لأنها تصيح وراءنا مشيها قول أي حاجة وخليها تمشي فأجاب وقال لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة محدش ياخد الكلمة دي في حرفها لأنه في موضع تاني قال لي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة فالمسيح عينه على كل العالم إنما عاوز يقول لهم الكلمة اللي على هواهم مش انتوا بتقولوا إن المسيح جاي لخراف بيت إسرائيل الضال طب جايين تطلبوا أتعامل مع واحدة كنعانية هنغير ضميرنا ليه فأتت هي بقى وقفوا يشفعوا فيها فلقت إن الموضوع بقى يعني في أمل قامت جريت وسجدت تحت رجليه يا سيد أعني فأجاب وقال ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب دي كلمة صعبة قوي وده يبدو كان مثل يهودي كانوا يقولوا محدش يرمي أكل عياله للكلاب كانوا يقصدوا الكلاب الأمم أو الكنعانيين دول يعني محدش يتعامل ولا يديهم حاجة فقال المثل البلدي اليهودي وطبعا برضو ده اللي مش جوه المسيح إنما ده اللغة اليهودية كده الست دي طبعا كانت المفروض تقوم ومش بعيد تشتم وتديله ظهرها خلاص انت بصراحة يعني انا اتذليت عشان اناديك وانت ما عبرتنيش انما قالت ايه نعم يا سيد والكلاب ايضا تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أرباب فحينئذ أجاب يسوع وقال لها يا امرأة عظيم إيمانك هي بتقول له وماله والكلاب تحت الترابيزة يمكن لقمة تقع يعني احنا ما نستاهلش اه بس يمكن لقمة تقع قال لها انت عظيمة عظيمة دي كان عني وماله عظيمة في ايمانها طبعا ليه انها تخطط كل برضو الفكر والمنطق والحواجز والكرامة واتضعت واتذلت وثبرت وألحت وسجدت ومش مستعدة تروح غير لما تاخد اللي هي عاوزاه الحاجات دي بتعجب ربنا قوي الإيمان ده يعجب ربنا ما احنا ياما بنصلي انما بسرعة بننام في الخط لكن المسيح له المجد يحب الإيمان اللي من النوع ده فأنت جاي ليه وجاي إزاي يا امرأة عظيم إيمانك ليكن لك كما تريدين فشفيت ابنتها من تلك الساعة تاخدي اللي انت عاوزاه وخفت البنت في ساعتها آخر لقاء لقى سبعة آخر لقاء ده بقى إيه اتنين جم واحد اتكبس واحد خد اللي عاوزه لقى سبعة ستة وتلاتين وسأل واحد من الفريسين أن يأكل معه فدخل بيت الفريسي واتكأ وإذا امرأة في المدينة كانت خاطية إذ علمت أنه متكئ في بيت الفريسي جاءت بقارورة طيب ووقفت عند قدميه من ورائه باكية وابتدأت تبل قدميه بالدموع وكانت تمسحهما بشعر رأسها وتقبل قدميه وتدهنهما بالطيب فلما رأى الفريسي الذي دعاه ذلك ده اللي جه الأول ده اللي طلب العزومة فالمسيح استجاب وراح له بيته الفريسي ده تكلم في نفسه قائل لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة التي, لا تلم... التي تلمسه وما هي إنها خاطئة خاطئة دي كلمة وحشة زانية كلمة وحشة يعني فأجاب يسوع وقال له يا سمعان عندي شيء أقوله لك قال قل يا معلم قال كان لداين لمداين مديونان على واحد 500 دينار وعلى الآخر خمسون ولم يكن لهما ما يوفيان فسامحهما جميعا فقل أيهما يكون أكثر حبا له أجاب سمعان وقال أظن الذي سامحه بالأكثر قال له بالصواب حكم ثم التفت للمرأة وقال لسمعان أتنظر هذه المرأة إني دخلت بيتك وماء لأجل رجلي لم تعطي أما هي فقد غسلت رجلي بالدموع ومسحتهما بشعر رأسها قبلة لم تقبلني أما هي فمزدخلت لم تكف عن تقبيل قدمي بزيت لم تدهن رأسي أما هي فقد دهنت بالطيب رجلي من أجل ذلك أقول لك قد غفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيرا والذي يغفر له قليل يحب قليل ثم قال لها مغفورة لك خطاياك فابتدأ المتكئون معه يقولون في أنفسهم من هذا الذي يغفر خطايا أيضا فقال للمرأة إيمانك خلصك اذهبي بسلام هم دول اتنين جم للمسيح واحد جه يعزمه في بيته انما غرضه ايه يا صاحب لماذا جئت هو الحقيقة غرضه يتمنظر بالمسيح المسيح بقى شخصية مشهورة واللي هيعزمه في بيته طبعا الناس كلها هتتلم بقى فرجة يعني دخل بيت فلان لكن لا هو عاوز يتوب ولا عاوز غفران ولا عاوز حاجة هو عاوز ياخد من المسيح كرامة في الدنيا والمسيح ما كسفوش دخل بيته إنما ما بيحبوش قال له ده, انت ده أنا دخلت بيتك ما, ما, ما خدتنيش بالحضن ده كان عادة الناس الشرقيين زمان وبعدين لما كانوا يضيفوا الضيف يسكبوا طيب على راسه زيت ويجيبوا خدام يغسل له رجليه الحاجات دي كانت عادات البلاد دي ما عملش ولا حاجة من الحاجات دي هو عاوز المسيح بس يقعد كده والناس تتلم جوه بيته الست دي جات للمسيح لا قادرة تتكلم برضو هي مش مش مريضة إنما روحيا ضايعة خالص وحاسة بقى إنها ما تستاهلش تتكلم ولا تلمس ولا ولا ولا تعمل حاجة إنما جات للمسيح وجات في الزحمة كمان وبعدين ابتدت تعيط ولما دموعها نزلت على رجليه استكترت لأنها فاكرة بالمخ اليهودي ان كده بتهين المسيح او بتنجسه عشان كده الراجل كان بيقول ايه لو هو عارف لو هو نبي ما كانش سابها تلمسه فهي بسرعة بشعر راسها بقت تشيل الدموع اللي تيجي على رجليه وبعدين دموعها تسبقها فتعمل كده تاني بشعر راسها وبقت محتاسة يا عيني ما بين العياط وما بين شعر راسها اللي بتش... بت... بتنشف بيه دموعها والمسيح له المجد حاسس بيها طبعا وبعدين قال بقى المفارقة الجميلة قال له بص لما يكون اتنين مديونين واحد بمبلغ قد كده واحد قد كده وبعدين الديانة سامحهم هما الاتنين ما عندهمش مين فيهم يحبه أكتر قال له اللي تسامح في كتير قال له فهمت حاجة الست دي أنا مسامحها في قد كده عشان كده بتحبني إنما أنت مش مسامحك خالص عشان كده مش بتحبني عشان كده أنت مش حاسس بيا أنت آه أنت ما عملتش ولا حاجة من الواجبات الطبيعية إنما دي على قد ما خطاياها قد كده على قد ما توبتها قد كده وحبها قد كده فتاخد كل اللي عاوزاه يبقى اللي يجي للمسيح عاوز غفران ياخد بس يجي تايب ويجي بيحب ويجي مكسور ويجي متواضع ويجي عنده إيمان لكن جاي يتمنظر جاي عاوز منظر آية جاي عاوز ياكل ويشرب جاي عاوز مركز الحقيقة كل دول هيروحوا وما استفادوش من المسيح فالواحد يسأل نفسه تاني يا صاحب لماذا جئت لإلهنا كل مجد وكرم الأبد